بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد عنوان تعلموا مني من التجسد الالهي بمناسبة عيد الميلاد تعالوا شوية نتعلم دروس من تجسده من ميلاده لأنه احنا بيعدي علينا عيد الميلاد ونهيص وننسى مع انه احنا كل حاجة حلوة في حياتنا مرتبطة بعيد ميلاد المسيح لولا انه دخل عالمنا كانت الحكاية ضلمة خالص كان حتى الموت شيء كئيب وبعدها هنروح على جحيم فيبقى هنا جحيم وعلى جحيم أسوأ فخسرانة خسرانة إنما دلوقتي على الأقل عايشين في سجن أو عايشين شوية تعبانين في الدنيا بس خلاص مستنيين روح حياة أبدية سعيدة كل ده بفضل تجسده حط كام آية قدامكم الأول عشان نتعلم من التجسد شوية حاجات يقول معلمنا بولس لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب يعني أيها الآب أنت أبي إذا لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح الآيتين دول فيهم كذا حتة مهمة أولا ربنا كان حاسب بدقة هيجي إمتى فملء الزمان معناه إن في لحظة في التاريخ البشري كله محسوبة بدقة شديدة سماها ملء الزمان يعني هنا الزمن اكتمل فيها أو هي دي النقطة الأساسية في تاريخ الإنسانية كلها لأن ربنا جه في اللحظة أرسل الله ابنه مولودا من امرأة وبعدين ده عمله ليه ليفتدي لأن احنا لسه هنحكي في حتة هو ليه تجسد أهم كلمة هي الفداء هو تجسد عشان يفدينا والنتيجة للفداء أهم كلمة التبني لننال التبني يعني ما كانش لينا عين نقول أبانا الذي لو ما كانش المسيح جه ما كانش الواحد يبقى ابن لله إلا لأنه ابن الله صار ابنا للإنسان في واحد من القديسين قالها كده قال صار ابن الله ابنا للبشر ليجعل أولاد البشر إيه أولاد الله فاهمين الفكرة فربنا بقى ابن الإنسان عشان يخليني أنا البني آدم الإنسان ابن لله فبقى ربنا ابويا ومش بس كده دي كلها بركات التجسد يبقى المسيح لما تجسد هيفدينا بالتالي نبقى اولاده وبما اننا اولاده كمان ناخد روحه ده كل دي نتائج التجسد دي بركات التجسد فارسل الله روح ابنه روح المسيح الروح القدس الى قلوبنا اللي يخلينا ننطق لوحدنا ونقول يابا ابا دي في اللاتيني زي فلاحيني يابا الاب يعني انت ابي خلاص انت مش اله في السماء انت ابويا دلوقتي اذا بالتجسد لست بعد عبدا يعني قبل التجسد انت مخلوق عبد لسيد لكن بعد التجسد انت ابن الاب وبدل بقيت ابن يبقى تورث وتورث هنا يعني تدخل الحياة الأبدية كل ده نتائج التجسد في حتة تاني بولس يشرحها بيقول ايه فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع يعني في طريقة تفكير في المسيح عاوزها نتعلمها ما احنا موضوعنا تعلمه مني جزء من تعلمنا نتعلم نفكر زيه هو بيفكر ازاي يقول الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله دي معناها إيه كونه معادل لله ده مش خلسة خلسة يعني اختلاس يعني سرقة ياما ناس في التاريخ فراعنة قالوا احنا ربنا دي سرقة ياما ناس بيتهيأ لها انها تملك كل حاجة دي سرقة المسيح له المجد لما اعلن انه ربنا ما كانش سرقة هو حقيقي ربنا مش كده مع كونه صورة الله هنا صورة يعني ايه مساوي لله لكنه أخلى نفسه دي طريقة تفكير آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس ده التجسد وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب يبقى المسيح بتجسده نزل قوي وساب مكانة ال- الألوهة والعظمة وخد شكل العبد وبعدين قال مش بس كعبد عادي أنا عبد لدرجة أموت موتة موتة صعبة موتة العبيد موتة الصليب تعال ناخد كذا فكرة أولا في الاختيارات تعلموا مني تعالوا نتعلم من ربنا كيف نختار الوقت المناسب في ناس تقول مش كان جه بدري طيب ما بعد آدم ما عمل العملة كان المسيح يجي طيب بعد الطوفان يجي طيب منين ما اختار أبونا إبراهيم يجي طيب بعد ما مد موسى الشريعة ومحدش ماشي عليها كويس جربوها مش نافعة كان يجي إنما يستنى كل ده هذا ربنا بيعلمنا مبدأ مهم تعلم من الله ما تستعجلش وتختار الوقت المناسب الوقت اللي جه فيه ربنا يسوع كل ما نغوص في دراسته نكتشف انه فعلا كان ملء الزمان يعني ايه هو الوقت المثالي لمجيئه مثلا في الوقت ده كان العالم مقسم الى ثلاث شعوب او ثلاث اتجاهات اتجاه الرومان السلطة والقوة والعسكرية تجاه اليهود الوحيدين اللي يعرفوا ربنا صح اللي منهم كويس يعني تجاه اليونان الفلسفة والثقافة إنما ولا واحد منهم عارف ربنا مية في المية فربنا اختار وقت الرومان فرشوا له العالم الرومان كان أول مرة في تاريخ البشرية يعملوا طرق بين البلاد فأصبح العالم سهل التحرك فيه عشان لما يجي المسيح يقدر ايه الرسل بعد كده ينقلوا المسيحية للعالم كله قبل كده كان شبه مستحيل والأول مرة في التاريخ البشرية تتوحد اللغة فبقت اللغة اليونانية لغة انترناشونال قبل المسيح بمئة سنة فبقى كل أي حد يسافر أي حتة يتكلم يوناني الناس تفهمه في نفس الوقت اليهود جابوا آخرهم خدوا كل فرصهم مفيش فايدة وبقالهم 400 سنة من غير أنبياء فبقى إيه في قحط شديد روحي لأن من ملاخي ليوحنا المعمدان حوالي 400 سنة إذا ربنا كان حاسب أن الدنيا تتهيأ لاستقباله لغة واحدة عشان كده العهد الجديد اتكتب يوناني وسكك مفتوحة عشان كده بولس بقى ينط من بلد لبلد كانش ينفع قبلها ب 200 300 سنة الكلام ده في نفس الوقت اليهود أثبتوا للعالم إن هم مش مش قادرين يقدموا ربنا للناس عاجزين هم نفسهم ما استفادوش من الناموس اللي عندهم اختيار الزمان اللي هو لما قال ملء الزمان تبصوا تلاقوا آدم أخطأ وربنا بيحبه هابيل وبعدين نوح وبعدين إبراهيم وبعدين موسى و... إنما كل دول كانوا بيشاركوا في الإعداد لمجيء المسيح كان لازم كل واحد من دول يجي يبد يعني يقدم للمسيح داود قال فيه كلام مهم موسى النبي قال كلام مهم يوحنا المعمدان آخر واحد جهز الطريق للمسيح لكن لو كان جه قبل دول ما كانش الصورة تبقى كاملة فأول درس نعتاده إن إحنا ساعات بنستعجل ربنا باله طويل لكن بيختار حاجة مناسبة ففي أمور لما تلاقيها مش ماشية قول لسه الميعاد اتعلم شوية تهدي نفسك في موضوع الوقت لكل شيء تحت السماء وقت ساعات واحدة تبقى مستنية عريس مثلا وتأخر وتبقى متضايقة وبتفرك لا ربنا له ميعاد واحدة مستنية عيال معلش ربنا له ميعاد واحد مستني استجابة من ربنا ربنا له ميعاد وعادة لما بيحصل وبيجي الميعاد بنكتشف معنى ملء الزمان يعني بنكتشف ان ده كان افضل ميعاد فلو عندنا ثقة من الاول يبقى ايه نطلب صحيح لكن ما نستعجلش كمان اختيار المكان عادة الواحد لما بيختار بيختار ايه مكان مريح طبيعي تصور انا بقول لكم ايه المؤتمر الجاي يا جماعة هنبقى كلنا في عشش ومش هيبقى فيه سراير وايه هنشرب مزير وغالبا هتقعدوا يومين ما تاكلوش ومفيش بطاطين طب ما حدش هيجي طبعا ايه اللي يجيبكم يعني ربنا يسوع من السماء بيختار ممكن يختار اي حاجه ما هو في ايده كل حاجه يختار قصر ويختار بلد محترمة ويختار ناس كويسين يستقبلوه يختار كل حاجة إنما العجيب في التجسد إن ربنا هو بيختار في قدومه دخلته على العالم ده حدث فظيع يعني اختار كل حاجة متعبة اختار واحد مجرم اسمه هيرودس يبقى هو ده اللي في استقباله واختار يعني واحدة بقى غلبانة جدا اسمها مريم تبقى أمه محدش واعي ليها ولا عارف قيمتها اختار راجل عجوز اسمه يوسف نجار يبقى مسؤول عن حراسته واختار قرية نكرة بيت لحم دي قرية كانت يعني محدش بص لها عشان يتولد فيها كل اختياراته كانت بسيطة جدا عشان رسالة مهمة لينا لما ربنا يختار لك حاجة يعني اقبل هو اختار لنفسه أصعب كتير من اختياراته ليك افرض انت في شغلة فيها بواخة كده اقبل خلاص حتى لو ربنا سمح لك بشوية ظروف ضيقة اقبل لأن ربنا يسوع اختار لنفسه أصعب كتير من اللي اختاره لك فهو بالأولى كان يريح نفسه لو هو لو شايف إن ده أنسب حاجة لكن اختار الفقر اختار السمعة الغير يعني سارة لأن الناصرة دي كانت سمعتها وحشة اختار يتقال عليه ابن النجار اختار ظروف قاسية كان بينام ازاي يعني وبياكل ازاي بداية من اختيار المزود ما هو المزود ده كمان اختيار غريب قوي يعني من أول لحظة يدخل فيها العالم يتحط في في قفص كده يتحط في علبة خشب ويتشوك بالتبن والقش كل دي اختيارات يبقى درس تاني نتعلمه لما تختار ما تختارش دايما المريح ولما يختار لك اقبل أقولها تاني لما تختار ما تختارش الراحة على طول لأن الراحة مؤذية ولما ما تختارش ويختار لك على الأقل اقبل ربنا اختار لك مشكلة اقبل اختار لك زوج يعني لطيف جدا يريحك اقبل اختار ظروف مرض اقبل كمان قلنا اختيار الشخصيات تلاحظوا ان كل الشخصيات كانت كل شخصية ليها في الميلاد رسالة يعني كون اختار شخص عجوز يوسف النجار على فكرة في السنكسار القبطي كان تسعين سنة لما خد العذر فعشان كده الصور الإيطالي الشيك دي بتاعت يوسف الأمور ده مش مظبوطة يعني حتة إيطالية يعني لكن حقيقي حسب فكرنا القبطي ده كان راجل عجوز وعشان كده كان بتول ولا على باله جواز ولا بتاع فالراجل بالنسبة له مسؤولية تقيلة على آخر عمره إنه يبقى مسؤول عن طفلة 13 14 سنة وهتجيب طفل كمان موضوع يعني هو راجل طول عمره متدين جدا وبتاع الهيكل لكن ربنا فرض عليه الرسالة دي ليه لأنه كان رجل بار يوسف البار كان قلبه حلو جدا فبقى هو اللي مسؤول يسافر بيهم مصر ويهرب بيهم من العساكر ويلف بيهم جوه مصر ويركع بيهم من مصر ولما سكنهم في الناصرة اشتغل له كم سنة نجار علم المسيح النجارة ومشي ادي رسالة يوسف هي دي الحاجات اللي بتعجبك يا رب هل ممكن يبقى في يوسف نجار في حياتك هل ممكن تقع عينيك على شخص زي كده هل تختار شخصية من الشخصيات بالطريقة دي فمين انا عاوز نتعلم ايه نتعلم من المسيح بيبص ازاي بيختار ازاي هل انا ممكن أتع... يعني يبقى جزء من احنا لما نكون بنخدم مسنين تلاقي المسنين دول يعني احيانا بيبقوا صعبين يبقى الواحد مش مستحملهم ودول قديسين طب ما كفايه الطيبه اللي فيهم والخبره اللي فيهم وال... مهما كانت ضعفاتهم اهو واحد مسن طلع يعني اختير عشان يشارك أخ... اخطر لحظات في تاريخ البشريه يبقى مسؤول عن التجسد طبعا اختيار للعذراء شوفوا الاكستريم بقى المسن النجار والطفلة في الناحية التانية ما العذراء تعتبر طفلة اصلها يعني 13 سنة أول ما جت سن البنات اللي ما يصحش يقعدوا في الهيكل خرجوها من الهيكل من هنا جاء موضوع يوسف فهي كانت في المرحلة دي لما جالها الملاك يبشر فطبعا هي في, في, في نظرنا طفلة تبقى هي دي كمان الأم وبعدين نسمع بقى عن ايه قرايبهم قرايبهم يطلع اتنين مسنين تاني يعني نطلع وننزل زكريا واليصابات الاتنين معديين السن فتروح العذراء هي اللي تخدم عليهم طب ما فيش بيت مسنين يجمع الناس دي وخلاص ولا ايه ما ربنا بيختار حاجات عجيبة والعذراء خدمت المسنين خدمت يوسف وخدمت زكريا وخدمت اليصابات وكانت فرحانة بخدمتها ودي خدمة صعبة خدمة مش سهلة خدمة صامتة انت تقدر تختار كده او على الاقل تقبل لو ما اخترتش انك تعمل الحكاية دي بايدك طب ممكن تقبل لو اتوجد في حياتك مسن لو اتوجد في حياتك شخصيات متعبة بحكم ظروفها مش لأنها متعبة هي غصب عنها سمعان الشيخ دخلنا في مسن آخر ده بقى معدي خالص ده معدي ال 200 سنة فده معرفش ليه الميلاد دايما يجيب لي سيرة المسنين لأن لسه حنا النبية كمان كله فوق السن حنا معدية ال 100 سنة وسمعان معدي 200 سنة فكأن البشرية عجزت مفيش غير ربنا يسوع اللي بيتولد كطفل كده سمعان الشيخ طلع هذا المسن اللي شايف وهو مش شايف لأنه كان يقال أنه تقريبا اتعامى مع العجز إنما حس على طول أول ما شال المسيح على إيديه الآن يا سيدي تطلق عبدك بالسلام وحن النبي أول ما دخلوا بالطفل يسوع هي تهللت بالروح حست أن المسيح دخل الهيكل لأول مرة في تاريخ البشرية وهو طفل متشال على إيده ماري على إيد الأمه حنة وهي بتصلي على الجنب بقت مش هتتنطط من السعادة وابتدت تجمع الناس وتشرح لهم التجسد جوه الهيكل برضو الشخصيات اللي حضرت التجسد الرعاة دول ناس نكرة الرعاة دول أفقر من المزارعين والصيادين عادة في زمانهم فربنا يجيب ناس كده مش على البال خالص ويفرحهم بتجسده بعدين ناس مش يهود خالص ومش من البلد مجوس واحنا بنختار ينفع نفكر بالطريقة دي ولو ما كناش هنختار على الأقل نقبل الشخصيات اللي تلقائيتنا ترفضها ما تعودناش على الأجانب ما تعودناش على الغلابة مش مرتاحين مع العواجيز مش مرتاحين امال احنا هنرتاح مع ايه يبقى التجسد مدرسة في حاجات كتير قوي نقول كم سؤال كده اختيار الضعف هل تقبل أن تخدم من الناس كعاجز هذه حتة بقى غريبة شوية ربنا يسوع لما اتولد اتولد طفل عاجز اخطيت في التعبير يعني زي أي طفل بيتولد ما يقدرش يعمل لنفسه ولا حاجة كطفل طبيعي طيب انت في مرحلة من حياتك في مرض في سن احيانا فعلا تبقى عاجز شوية والناس لازم تخدمك ساعات الواحد يصعب عليه قوي انه وصل لمرحلة انه لازم يتخدم او مش قادر يخدم نفسه اذا كان ربنا يسوع نفسه خالق الكون ارتضى ان ينظر اليه كطفل عاجز لازم يتشال ولازم يأكلوه ولازم يلبسوه وهو خالق الكل الحكاية عاوزة تواضع مننا اقبل ما تستكترش ان الناس تخدمك لما تكون حاسس انك عاجز ما تستكترش ان حد يعني يشيلك لما تكون محتاج تتشال تستكترها ليه هل تقبل انك تهرب من الناس كطريد ربنا يسوع قبل حاجة غريبة قوي انه يكون مطلوب اعدامه مطلوب القبض عليه وبقى يهرب مع ان ربنا كان بسهولة جدا ممكن يغير الاحداث ويلغي هيرودس ويبقى مكرم من العالم كله ما هو اللي بيحط البلان يعني الخطة كلها هو اللي بيرتبها طب يا رب تحط نفسك في موقف الطريد من بلد لبلد ويجروا بيك ويتكعبلوا بيك في السكك و... وحر وبرد و... ليه الشقة ده كله هل تقبل في مرحلة ان الناس تبقى انت يمكن ما توصلش انك تبقى طريد بس تبقى مهمل من الناس تبقى مش في المكان اللائق بيك او المريح هل ممكن تعيش فترة مجهول ربنا يسوع له المجد وهو مستحق كل كرامة عاش مجهول 30 سنة مش هنقول عاش شهر ولا اتنين المسيح ظل مجهول بإرادته 30 سنة ده تصور واحد فيكم يكون مثلا مركزه كويس وبعدين يبقى قاعد في حتة ومحدش خد باله ان فلان موجود تلاقيه بيفرج وعاوز يقول لهم انتوا محدش فيكم عنده نظر ولا ايه ده ما انا موجود اهو موجود ايه اذا كان ربنا نفسه كان موجود في الدنيا 30 سنة وما قالش عرفوني فضل ساكت وسايب نفسه مجهول لغاية ما يوحنا المعمدان قال أنا جيت عشان أظهره أنا السما بعتاني عشان أكشف عن وجوده هل تقبل أنك تبقى نكرة شوية تبقى مجهول تبقى كأنه بلا قيمة تقبل حاجة زي كده ولا تستكترها على نفسك بص للمسيح تقبل برضو اختيار الصمت انا بكلمكم عن اختيارات في التجسد مدرسة صدقوني لما نبص للمسيح في المزود ولا الطفل يسوع في الناصرة ولا الطفل يسوع اللي هربان لمصر نقول له يا رب عجب ده احنا احنا بنفكر بطريقة غيرك خالص احنا ساعة ما بنختار بنختار عكس كده بالظبط اختيارات الصمت ربنا اختار لنفسه طفولة صامتة يعني ما نسمعش كتير عن طفولته حاجة يعني كل واحد بيفتخر بطفولته بقى اللعب اللي جات له والحضانة اللي دخلها والمدرسة إنما طفولة المسيح كانت فقيرة ومجهولة الوظيفة اللي اشتغلها يعني طب يا رب اشتغل لك دكتور حتى اشتغل لك مهندس طب است... يعني لا نجار وظيفة من الوظائف اللي هي يعني قليلة أوي العلاقات ايه علاقات محدودة جدا ده هو اتربى في قرية مع عائلة مامته اللي هي مريم خالته ولاد خالته لكن يعني علاقات محدودة فتصور واحد جاي من البلد بقى يعني ده حتى في ناس دلوقتي لما توصل لمراكز كبيرة تتكسف تقول انها من قرية كذا محافظة كذا يعني يبقى عاوز يقول انا مولود في واشنطن يعني وهو لغته تظهره لو قال جملتين هيبان ربنا اختار اختيارات صامتة قعد فترة طويلة كده كمان إخفاء لاهوته من الحاجات اللي نتعلمها من التجسد هو تعلموا مني ربنا له المجد إله الملائكة والبشر اللي في إيده كل حاجة مخبي إنه ربنا لغاية قيامته طول فترة وجوده على الأرض ده انت بيبقى عندك حاجة حلوة جواك تبقى مش عارف تخبيها ساعة ده مخبي لاهوته ده مش مخبي مجرد إنجاز عمله مثلا ولا مركز كبير ولا لأنه فاهم أكتر من الناس ده يخفي لاهوته ألوهيته يعني هو إله الكل ومخبيها عشان كده في تعبير في الحكيم يقول ايه مجد الله اخفاء الامر ومجد الملك فحص الامر يعني ربنا من النوع اللي يحب يخبي واحنا لو بقى نصحين احنا ندور على المستخبي مجد الملك انتوا ملوك عند ربنا فحص الامر يعني ايه مجدك كانسان ان تتامل في اسرار الله ومجد الله ان يخفي سره ربنا يحب يخبي واحنا لو عاوزين بقى نشوف المجد صحيح احنا اللي نفحص الامر آه ليه تجسد المسيح بركات التجسد معلش الحتة دي يمكن لغاية دلوقتي في ناس مش بتعرف ترد عليها بالذات احنا ساعات نتسأل من غير المسيحيين اكتر حاجة واقفة معطلة بالنسبة لاخواتنا غير المسيحيين انه بتقولوا على المسيح ربنا او ز... ليه بتقولوا ربنا يتجسد هي نفس السؤال يعني ما حقش ما يصحش كده كأنه بهدلنا ربنا يعني منين تيجي ضرورة التجسد ازاي المسيح لازم يتجسد انا هحط سبع حاجات للشاطر اللي يحفظهم لكن اهمهم نمرة واحد بس هما ايه كلهم راكبين على بعض لو فهمتوهم تحسوا انه ملهاش حل غير كده ما ينفعش غير كده لو المسيح ما جاش يبقى ما فيش فايدة في حاجة يبقى كلنا جهنم بدون استثناء يبقى خلينا في النكد على طول أول سبب حطوه الآباء كلمة الفداء أو الخلاص الفداء أو الخلاص لو تلاحظوا احنا حتى في اللحن نقول ايه لأنك أتيت وخلصتنا جي أك إي أكسوتي إيمون أتيت وخلصتنا هي مضمون الإيمان المسيحي أن الله أتى إلى العالم ليخلص البشر ده المضمون كله دي فلسفة المسيحية كلها طب الخلاص من ايه الخلاص لما تقول خلصنا يبقى في مشكلة عاوزة تخلص او في هم تقيل عاوز يتشال شوفوا معلمنا بولس يقول ايه صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم اللي هو التجسد ليخلص الخطاة الذين اولهم انا لأن البعض بيفتكر إن كلمة الخلاص ده موضوع نظري salvation ده نقعد إيه ناخد ونحكي فيه، لأ ده موضوع very personal ده موضوع شخصي أنت محكوم عليك بنار جهنم لو ما كنتش واخد بالك والمسيح جه عشان يشيل الحكم ده فأنت بتكتشف دور الإنجيل إنه يكشف لك الحاجتين دول الحكم اللي على راسك واللي شال الحكم عنك ادي البشارة المفرحة الانجيل بيعلن ان كل واحد فينا اخطأ بارادته يستحق الهلاك الابدي دي حقيقة زي عارف ايه فجأة يجي لك على البيت انذار على يد محضر متهم بقضية قتل بس مصيبة بس حقيقة انما بعدها على طول يجي لك براءة خبر جميل قوي فهو الإنجيل بيقدم الحقيقتين دول بيقول كلنا مديونين للعدل الإلهي كلنا مستحقين الهلاك ربنا جه عشان يشيل ده ده اللي اسمه الخلاص فالواحد عشان كده مجيء المسيح مفرح عشان كده عيد الميلاد ده في العالم كله مفرح لأنه دخلت ربنا على الدنيا هي معناها رفع الحكم عن البشر فلو انت فاهمها صح هتبقى فرحان فعلا وعاوز تفرح كل الناس لأن هو ده الخلاص جاء ليخلصنا الذين أولهم أنا يعني على الأقل أنت جزء من القصة الموضوع مش مش مش نظري أحكي لكم حكاية أول ما ترسمت كاهن نزلت خدمة السجون وبعدين إيه رحت السجن فلقيت واحد بروستانتي داخل معانا هو اللي هيوعظ انا هعمل قداس وهو يوعظ قلت ايه الشغله دي ما انا ممكن اوعظ برضه طبعا يعني احتراما ليه كتر خيره جاي يعمل خير والراجل طلع بسيط جدا وملوش في الوعظ كتير بس انا اتعلمت منه درس حلو ليه احنا خلصنا القداس وشوية المساجين قاعدين مستنين ياخدوا الاكل فالراجل فضل يعيد ويزيد ويقول ايه بصوا بقى يا جماعة عاوز اقول لكم خبر حلو قوي المسيح جه عشانك انت وانت وابتدى يلف عليهم واحد واحد يقول لهم ايه وانت وانت انا قلت ايه الراجل ده ما يخلصها يقول عشانكم خلاص المسيح جه عشانكم لا فضل يلف على واحد واحد يقول له المسيح جالك عشانك انت وبعدين يرجع يسألهم زي العيال الصغيرة يبقى المسيح جه عشان مين بقى فاهمين ازاي وهم زي العيال الصغيرة عشاني كل واحد يقول عشاني طب ما شاطر هو فعلا عاوز يوصل معنى صح انه احنا بنفتكر المسيح جه لا هو جالي انا شوفوا بولس يقول ايه الذين اولهم انا لو دي ما وصلتش وما فهمتهاش يبقى عمرك ما هتفرح في عيد الميلاد عمرك ما هتقدر عظمة سر التجسد عظمة السر ده ان ربنا نزل من السماء عشانك انت لان انت عليك حكم اعدام هو جاي يشيله فبالبساطة دي الراجل نقل لهم فكرة مهمة المسيح العيد ده عشاني انا المسيح ده جه عشاني انا من هنا الواحد يحس بعظمة الموضوع لأن في ناس مش واخدة بالها أنه لولاش مجيء المسيح كانوا هيتشوفوا في نار جهنم ما هي دي الحقيقة إلى آخر الظهور لكن اللي عمله المسيح هو اللي رفع الحكم الإعدام في يوحنا 3 يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك اللي يؤمن به بل تكون له الحال معلمنا بولس حطها بطريقة تاني يقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم كلنا ولاد ولاد يعني إيه ولاد البشر كلنا بشر مشاركين بعض في لحمنا ودمنا يعني كلنا طبيعة واحدة اشترك هو المسيح أيضا كذلك فيهما في إيه هما دي إيه اللحم والدم يبقى المسيح شاركنا لحمنا ودمنا اللي هي فكرة التجسد التجسد معناه المسيح خد لحمنا ودمنا بقى له لحم ودم بقينا حتة منه وهو حتة مننا بقى واحد مننا ليه عمل كده اهو السبب لكي يبيد بالموت انهي موت هنا الموت ده بتاع مين موته هو لكي يبيد بموته ذاك الذي له سلطان الموت دي اللي خدنا منها في اللحن ايه بالموت ها داس الموت واخدين بالكم يبيد بموته ذلك الذي له سلطان الموت اي ابليس كده خبط ابليس خالص ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه عشان كده احنا ما بنخافش من الموت يعني دخلة المسيح على العالم اللي يفهمها صح ما يخافش من الموت خلاص ما يخافش منه ابدا لانه كده ايه هنروح على الحياة الأبدية مش رايحين على جهنم تاني سبب ده أول سبب وأهم سبب المسيح جه عشان يفدينا عشان يخلصنا تاني سبب للتجسد المسيح جه عشان نعرف ربنا طب ما احنا كان ممكن نعرفه من غير ما يجي لا مش ممكن نعرف ربنا مظبوط من غير ما يجي دي حتة بقى مهمة في الإيمان المسيحي ممكن أي حد يدعي أنه خمن ربنا شكله إيه ها في ديانات تانية بتقول ربنا موجود طب كويس وبيقولوا ربنا واحد الله واحد ماشي كويس ويقولوا ربنا خالق كويس خالص صفاته ايه بقى يخمنه ليه يخمنه لان حد فيكو قعد معاه حد فيكو اتكلم معاه حد فيكو لمسه حد فيكو عشره احنا بقى عندنا الحتة دي بالتجسد أصبح الله شخص يرى ويسمع ويلمس ويعاشر واضيف عليها كمان ويؤكل أكلا مش كده لو واحد فيكم بيكلمني على واحد قريبه في أمريكا هل أدعي أن أنا عرفته عرفته إزاي شوية معلومات أه قال لي ليا كازن في امريكا مش عارف استاذ جامعه طب كويس حلو عرفت معلومه اسمه فلان الفلاني رئيس قسم مش عارف فين طب كويس خالص بس ما اقدرش اقول ان انا عرفته عرفته ازاي عرفت عنه انما لما يجي فلان ده ونتقابل هقول عرفت عنه ولا اقول عرفته فمين الفرق بين عرفت عنه وعرفته كل الناس ممكن تقول عرفنا عن ربنا عرفنا معلومات انما المسيحي الوحيد اللي من حقه يقول انا عرفته شخصيا لان التجسد هو اللي عمل ما نسميه العلاقة الشخصية بالله ليه علاقة شخصية لان ربنا اصبح شخص والعلاقات الانسانية مش علاقات معلومات العلاقات الانسانية علاقات بالحواس نكلم بعض ونسلم على بعض ونقعد مع بعض وناكل مع بعض ونحكي مع بعض كان لازم ربنا يبقى إنسان عشان نعرفه لأن مش هنعرف نعرفه وهو في السم وهو غير منظور واضحة يبقى التجسد ضرورة لمعرفة الله وهي دي الخبر الحلو عشان كده احنا فرحانين قوي في التجسد ليه ده مش احنا بس على فكره ده اللي زقطته وهيصوا الدنيا مين الملائكة الملائكة ما كانش مسموح لهم يبصوا في عينين ربنا قبل التجسد في ملاك يقدر ده احنا بنقول في التسبيحة ايه بجناحين ايه يغطون وجوههم لان ما حدش يقدر يبص في المجد الالهي لما تجسد المسيح الملاك بعين قد كده شايف المسيح فالملائكة نفسهم بقوا فرحانين قوي تسنى للملائكة أن يروا الله متجسدا كما يروه البشر فالفرحة مشتركة هم مهيصين في السماء وإحنا مهيصين على الأرض مجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ليه لأن هم كمان شافوه معانا لأنه ما يقدروش يشوفوه قبل التجسد مش مسمح لهم يشوفوه واضحة يبقى هنا التجسد فيه بركة أو سبب آخر ليه مهم إنه بنعرف ربنا بجد من أجمل النصوص اللي تشرح دي حتى اللي قالها يوحنا الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته أيدينا ليه بيقولها كده عشان عاوز يقول هو هو الإله اللي كان أزلي مجهول دلوقتي يتشاف ويتسمع ويتلمس من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية الذي رأيناه وسمعناه ده شخص بقى هنا ده شخص مش موضوع نخبركم بيه عشان يبقى لنا شركة معاه كلمة شركة كانت تنفع من غير تجسد هتشارك ازاي هتشارك إله غير متجسد ازاي دلوقتي يقول شركتنا نحن مع الآب مع ابنه يسوع المسيح. من خلال ابنه يسوع المسيح شاركنا الله كل شيء الحياة الأبدية والقداسة أو في إنجيل يوحنا يقول الله لم يراه أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر أو هو أعلن عنه ثالث بركة للتجسد أول بركة قلنا المسيح تجسد عشان يخلصنا المسيح تجسد عشان نعرفه ثلاثة المسيح تجسد عشان يخلينا أولاد ربنا اللي سموها الحياة الجديدة أو سموها البنوة ليه فكركم بالشعار اللي واحد من القديسين قاله صار ابن الله ابنا للبشر ها ليجعل أولاد البشر أولاد الله تاني صار ابن الله ابنا للبشر ليجعل أولاد البشر أولاد الله ليه المسيح هو الابن الوحيد بمعنى ايه نور من نور هو الوحيد اللي من جوهر الاب فهو الوحيد اللي يحق له يقول ابانا ابي انما لما شاركنا طبيعتنا قال قولوا معايا بقى ما انتوا ايه بقيتوا معايا حاجة واحدة فانا هعلمكم اهو انا لما اكلم الاب اقول له يا ابويا يلا قولوا انتوا كمان زيي يبقى احنا خدنا البنوة عن طريقه عشان كده ساعات في اللفظة يقولوا التبني البنوة كتعبير دقيق خاصة بالمسيح إنما التبني بتاعنا احنا لكن النتيجة في الآخر متشابهة ليه هو يقول يا أبتا وإحنا نقول كمان أبانا الذي لأن في الآخر كلنا أولاد ربنا لكن طبعا هو متميز إنها بنوة طبيعية يعني هو والاب واحد في الجوهر احنا واخدينها نعمة احنا واخدينها كده ايه هدية منه انه يقول يا ولادي نقول له يا بابا بس احنا في الاصل مش ولاده ولا نستاهلش لكن دلوقتي بنقول يا ابا الاب يبقى ثالث بركة للتجسد لما المسيح تجسد بقى ابننا خلي بالكم تعبير ابننا ده تعبير كتابي في الأشعية يقول ايه يولد لنا ولد ونعطى ابن انت انتوا مين يا اشعياء تتكلم بلسان مين يعني يولد لنا بلسان البشر يولد لنا ولد ونعطى ابن فيبقى عندنا كلنا ولد يعني المسيح ده ابنك وابني وابننا كلنا لانه ابن الانسان ما هو ملوش اب بقى بشري ابن البشر ليه يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرياسة على كتفيه لما المسيح ولد كابن للبشر رفع البشرية كلها تبقى أولاد ربنا يقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أفضل اللي هي الانتقال من العبودية للبنوة من كونك عبد إلى كونك ابن ده كله ده بتجسد لما يقول الحياة أظهرت ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي عند الآب وأظهرت لنا يعني إيه ما هو الطبيعي بقى بدل الابن اللي ربنا تورث معاه فتدخل على السماء بعد كده يبقى كل مرة تحتفل بعيد الميلاد انت بتحتفل ضمنيا ان انت بقيت ابن لله بتجسده لانه لما جه دنيتنا خلانا اولاد ربنا ودي حاجه كبيره قوي مش هنعرف قيمتها غير لما ندخل السماء أربعة قلنا التجسد ضرورة عشان الفداء والتجسد ضرورة عشان معرفة الله والتجسد ضرورة عشان التبني التجسد ضرورة عشان القداسة يقول بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الأب روح ابنه اللي هو إيه الروح القدس كان ممكن الروح القدس يسكن فينا قبل التجسد لا ليه الطبيعة دي فاسدة فالروح القدس ما, ما يدخلهاش طب ايه اللي يحصل المسيح ياخد الطبيعة دي ويقولها خلاص دي طبيعتنا فيبقى طبيعي الروح القدس يسكن فيها لأن المسيح خد طبيعتنا تعبير أثناسيوس يقول إيه أخذ طبيعتنا وجعلها طبيعة خاصة به يعني بقت إيه التزاوج كده خد الطبيعة البشرية وقال خلاص أنا هفضل بني آدم لآخر الظهور من غير ما يبقى ما يفقد لاهوته طبعا وبالتالي الروح القدس ممكن يسكن فينا يبقى الروح القدس بيسكن فينا بركة من بركات التجسد هقولها لكم بطريقة طقسية شوية احنا عندنا سبع أعياد كبار مش كده اللي ذاكر منكم طقس عندنا حاجة اسمها سبع أعياد سيدية كبر اللي هي بتحكي حكاية المسيحية أول عيد اسمه عيد البشارة بإيه؟ ما هي البشارة بالميلاد تاني عيد اللي هو إيه؟ الميلاد تالت عيد اللي جاي ده الغطاس واخدين بالكم التلاتة دول ليهم اسم عندنا أعياد الظهور الإلهي بس ساعات ياخد اللقب ده الغطاس بالذات ليه؟ لأن بالبشارة والميلاد والغطاس الله ظهر يعني تشاف ما هو البشارة خبر إنه جاي والميلاد جه وفي الغطاس أعلن أنه جه لأول مرة الناس تشاور عليه والأب السماوي بيشاور عليه مش كده فالتلاتة دول بيقولوا المسيح جه الله ظهر الأربعة اللي بعد كده هيعمل إيه فتلاقوا إيه ننط نطة كبيرة ندخل على حد الزعف على الأسبوع الأخير على طول حد الشعانين دي الأعياد الكبيرة لأن هو الملك فالحد الزعف بيقول إنه ده ملك ده مش شخص عادي وبعدين على طول على القيامة يبقى غلب الموت وتمم الفداء ندخل على الصعود مكانه الطبيعي في السماء يجي آخر عيد اللي هو إيه بقى العنصر الروح القدس فيقولوا الآباء ما هو أصل في علاقة من أول عيد لآخر عيد هو جه عشان ناخد الروح القدس فهمت أنا هو بعمل إيه هو المسيح جه أساسا عشان ينعم على البشرية بروحه ما كانش الروح القدس يسكن فينا لو ما كانش المسيح جالنا ما ينفعش هتقوله كان بيسكن في الأنبياء زمان سكون مؤقت من أجل المأمورية بس يعني يدخل شاول الملك ما التزمش يفارق يدخل داود النبي عشان يكتب المزامير لكن مش يسكن في كل شعب الله لا الروح القدس ما يسكنش في شعب الله زمان ده دي عطية العهد الجديد احنا كل مسيحي فيه الروح القدس ده انجاز كبير قوي ليه ما هو معنى ان الروح القدس فيك يبقى انت بقيت قديس اتحسبت قديس هو ده مش منظر قديس لا مؤاخذه بس محسوب قديس لان بدل اسم الروح القدس تبقى محسوب من ضمن القديسين هو بقى الروح القدس يحاول معاك يصنفرك ويغيرك لكن انت خلاص محسوب من ضمن القديسين لانك فيك الروح القدس دي بركه التجسد عشان كده يقول أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم السبب الخامس يبقى المسيح جه أو تجسد عشان يفدينا عشان ها نعرفه عشان نبقى أولاد ربنا وعشان نبقى قديسين المسيح جه عشان ياخدنا مع السماء يعني زي ما قلنا صار ابن الله ابنا للبشر ليجعل أولاد البشر أولاد الله نقول جاء الله إلى عالمنا ليأخذنا إلى عالمه فاهمينها ببساطة يعني ربنا قال ايه انا هاجيلكوا زيارة وترجعوا معايا هاجي واخدكم تمسكوا فيا ارجع بيكم اذا المسار الطبيعي للكنيسة ايه انها ترجع مع المسيح السماء لو ما كانش المسيح جه ما كانش حد دخل السماء فطبيعة الحال احنا فرحانين قوي انه جه لان المرة الجاية لما يجي هيعمل ايه هيجي ياخدنا فاهمين المعنى المرة الاولانية جه دفع الثمن تمم الفداء المرة الجاية جاي عشان ياخدنا وبالتالي الفرحة الاولانية فرحة كبيرة قوي الفرحة الثانية اكبر انه يأتي ويأخذنا معه يقول الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته يبقى احنا اتنقلنا للملكوت احنا من دلوقتي أعضاء في الملكوت اسمنا متسجل في السماء فاضل بس شوية أيام نخلصها وياخدنا على السماء بعد كده المفروض بس نفضل محافظين على وجودنا معاه بالأسماء اللي عنده فيقول لا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك لأنها ملكوت الله داخلكم يعني الموضوع خلاص بقى جوانا ما بقاش بعيد عننا المسيح جه وحط ملكوته فينا فبقينا محسوبين ضمن الملكوت الأب كمان المسيح جه عشان نفهم كل حاجة بمعنى إيه قبل المسيح كان ممكن كل فيلسوف يجي يتفلسف واللي يقول البني آدم ده حيوان اجتماعي واللي يقول البني آدم ده شوية كيمياء واللي يقول البني آدم ده إله كل واحد يفتي براحته ليه ما هو محدش عارف الحقيقة ربنا يسوع جه وقال أنا هقول لكم الحقيقة أنا اللي عملتكم أساسا وادي المنظر المفروض تبقوا عليه فإذا بالتجسد شفنا المنظر الحقيقي للبني آدم اللي هو منظر المسيح يعني ايه في كتاب نزل زمان كتب واحد ملحد بعد ما امن بالمسيح دوروا عليه يا ريت كنت اللي بيعرف English يقراه اسمه The Perfect Man العنوان تفتكروا انه بيتكلم عن شخص عادي لا هو بيقدم المسيح من الزاوية دي ان ربنا يسوع قدم The Perfect Man اللي كل الناس بتدور عليه ما انت جواك رغبة انك تبقى انسان كامل بس محدش فينا متخيل يعني ايه واحد كامل مفيش حد عشرة على عشرة دي فربنا لما جه ورانا يعني ايه واحد ما يغلطش يعني ايه واحد يعمل كل حاجة صح وفهمنا انها مش صعبة ابدا ده ممكن يبقى ماشي على رجليه عادي وياكل ويشرب ويتكلم وينام كل حاجة بس يبقى مظبوط تمام فهنا المسيح بتجسده بقى عندي مثل أعلى أقدر أقلده تقول طب ما طول عمر الدنيا ربنا هو المثل الأعلى لا قبل التجسد ربنا لما يقول حاجة ما هو بيقولها من من فوق فيقول لي حب عدوك أقول له حبه إزاي لما يقول لي استحمل أقول له استحمل إزاي ما أنا ما شفتش ما شفتش حد بيعملها صح لما جه المسيح له المجد بقى كل حاجة شايفها قصاد عيني أي حاجة هيقولها بيعملها فأنا فهمت معنى الإنسان وقيمة الإنسان وكيف يكون الإنسان كل ده اتحل بالتجسد عشان كده قال أنا هو الحقيقة أنا هو الحقيقة يعني إيه؟ يعني إذا كنت بتدوروا إيه هي الشكل الإنساني الحقيقي اللي المفروض البني آدم يبقى عليه بصوا عليه ما تدوروش في كتب وفلسفات يقول أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة كمان بالتجسد الواحد بقى له قيمة ليه قبل التجسد ما احنا كده كده نعيش يومين وندخل التراب ومنه على جهنم ده حاجة تغيظ جدا قصة بايظة مش حلوة بس احنا السبب بخطيتنا دلوقتي القصة اختلفت خالص احنا دلوقتي عايشين يومين غاليين جدا اليومين دول ليه اليومين دول احنا مركزنا على الارض سفراء عن المسيح مش بقى شوية تراب لا ده احنا دلوقتي جوانا روحه وبنشهد له وبنتكلم عنه وبنقدم صورته وبنجيب الناس من الجحيم للفردوس فأصبح للإنسان قيمة كبيرة جدا أعلى من الملائكة بالتجسد لأنك أصبحت سفير عن الله يقول نسعك سفراء عن المسيح كأن الله يعذبنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية جعله خطية لأجلنا نصيرنا آخر كلمة بجد آخر سبب للتجسد حتة المشاركة دي قلناها قبل كده ربنا لما تجسد جه شاركنا لأنه احنا عندنا أزمة انه كتير مننا متهم ربنا انت قاعد في الراحة وسايبنا في الغلب ودي تعب الناس كلها لما ربنا جه الدنيا ما بقاش قاعد في الراحة هو جه شاركنا كل حاجة مع ان هو ملوش ذنب لكن غرض من من اغراض تجسده انه يجرب مثلنا يقول فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين المسيح شاف كل اللي ممكن تشوفه في دنيتك شاف الظلم وشاف القهر وشاف الغش وشاف الرياء وشاف الكذب مش عمله اتصدم فيه وشافه بدرجة أعلى ما احنا هنشوفه عشان ايه يهون علينا فلما تبقى تعبان يقول لك انا حاسس بيك تيجي تقول له حاسس ازاي يقول لك انت نسيت انا عشت زيك عشت على الارض وشاركتك فبشاركك اي شعور صعب انا مشاركك فيه هتقول لي الوحده انا اغلى ناس عندي سابوني في اصعب لحظات فما تقوليش الوحده صعبه انا عارف يعني ايه الوحده انا حاسس بيك يا رب الظلم صعب انا اتظلمت اكتر منك البهدله وحشه يا رب انا اتبهدلت اكتر منك أنا واخدين بالكم يبقى هنا المسيح لما تجسد شاركني كل حاجه ولما شاركني كل حاجة قال لي أنا حاسس بيك قوي فاتصبر لأنه اللي أوله صليب آخره قيامة فهتعدي على اليومين دول ندخل سوا القبر منه على القيامة بقى وعلى السماء وعلى الفرح الأبدي لإلهنا كل مجد وكرم والأبد